باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا كنت مشغول في سلسله اسمها اعبر الينا هاخد منها موضوعين النهارده معاكم هيفيدونا في حياتنا المفروض وفي خدمتنا ايا كان نوع الخدمه فتيلة مدخنة ده تعبير قاله المسيح له المجد لما قال في متى 12 يقول ايه هو ذا فتايا دي نبوة جت في أشعية وذكرها متى على المسيح فتايا يعني ابني الأب بيتكلم عن الابن الذي اخترته حبيبي الكلمة اللي جت من السماء هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت حبيبي الذي سرت به نفسي يبقى الاب اللي قال يوم الغطاس هو اللي بيتكلم هنا اضع روحي عليه ده يوم الغطاس ده الروح القدس حل عليه كممثل للبشريه فيخبر الامم بالحق لانه هو الحق لا يخاصم ولا يصيح خلي بالكم احنا مطالبين نبقى شبهه ما ينفعش تخاصم ابدا ما ينفعش تزعق ابدا ولا يسمع احد في الشوارع صوته مش ما بيتكلمش يعني ما يناديش على واحد على بعد 20 متر مفيش حاجة اسمها ايه صوته يجيب اخر الشارع ما عندوش كده الحتة اللي تهمنا قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ يعني ايه بقى الحتة دي الاول الظاهر انها كانت مثل عند اليهود انه ساعات تلاقي قصبة يعني حتة زرعة كده ملوية وخلاص على ايه يعني لو شوية هوا هيكملوا عليها واي عيل صغير يعدي يخبطها كده خلاص تقع انما ربنا يسوع له المجد لو لقى واحده يعدلها ويسندها ما يكملش عليها ابدا مهما كانت مقصوفه ما يكسرهاش فاهمين هي خلاص يعني على اخرها معلش هو دوره دايما يسند مش يكمل على المقصوف ده نفس المعنى فتيله مدخنه ساعات الشمعه تلاقوها ايه خلاص خلاص بتطفي وتبقى مش عارف هي طفت ولا لا وبعدين تلاقيها ولعت تاني لوحدها ربنا يسوع لو لقى فتيلة بتدخن يعني خلاص بتطلع في الروح كده ما يكملش عليها بالعكس يبقى عشمان فيها انها ترجع تنور تاني ادي المعنى اللي هننشغل بيه دلوقتي حتى يخرج الحق الى النصر يعني هو دوره انه يخلي الحق منصور الصح هو اللي يمشي في الآخر وكل الشر والغلط ده يتشال على اسمه يكون رجاء الأمم يعني إيه كل من يدعو باسم الرب يخلص يبقى الأمم كلهم مجرد يعرفوا اسم المسيح يبدأوا خلاص السؤال الأولاني بالنسبة لنا احنا هل تصلح القصبة المردودة لشيء أو الفتيلة المدخنة يجي منها حاجة يعني إيه ساعات الواحد ينظر إلى نفسه أنه لا يصلح لشيء أو ساعات يتقال على شخص لا ده ما يجيش منه أو للأسف واحد يقول ده ما ينفعش يخدم وهو أنت كنت تنفع تخدم وهو في حد يعرف يخدم أحيانا نحكم على أنفسنا أو على الناس أن هم مقصوفين يعني ما ينفعوش اللي انت بتقول عليه ما ينفعش ده عند ربنا يسوع ينفع دي الرسالة اللي عاوز أوصلها اللي انت شايفه ما منوش فايدة عند ربنا يطلع منه فايدة والكلام انطبق على المسيح نفسه لأنه قيل عن ربنا يسوع الحجر الذي ايه رزله البناؤون يعني نفس الناس لما بصوا في, في بروح النبوة يعني قالوا المسيح ده ما ينفعش في حاجة صار رأس الزاوية لأن المسيح رفض من خاصته اليهود رفضوه وموتوه خلصوا منه تهيأ لهم وجوده مؤذي وجوده مشكلة رزلوه ده أكتر من القصبة المردودة والفتيلة المدخنة بس صار رأسا للزاوية هو أساس خلاص البشرية هل في رجاء من واحد خافت خالص خامل خالص بيدخن يعني مش بيدخن سجاير هنا مقصود بيها ما ما من يعني ما بيطلعش حاجة ما فيش منه أي رجع ظاهري لا فيه حسب تعليم الكتاب وحسب فكر المسيح ما تقولش ده فتيلة مدخنة الفتيلة المدخنة ما تطفيش هيطلع منها شغل أول مبدأ عاوز أقوله بقى في ال... كتطبيقات نتكلم كلام عملي أول حاجة اقبل نفسك أحيانا يا أحبائي يبقى الواحد فينا مش طايق نفسه مش قابل نفسه سايب غلط فظيع جوه نفسه وأحيانا الغلط ده يكون ما يتصلحش ما يتصلحش يعني إيه مثلا أم ربت عيالها والعيال كبرت وحد منهم ماشي غلط وهي ملهاش كلمة عليه خلاص إحساس صعب يفضل الضمير مثقل جدا أنا فاشلة أنا معرفتش أنا وتبقى الغلط هو اللي شايفاه طول الوقت مش قادرة تشوف أي حاجة تاني فيبقى الواحد مش قابل نفسه أو يكون تسبب بقصد أو بدون قصد في أذية مزمنة لشخص أحيانا يبقى كده حادثة مثلا أو تصرف غلط جرح إنسان والإنسان ده مات بأي سبب أو الإنسان ده جات له عاهة مستديمة يبقى الواحد فعلا مش مسامح نفسه ومش قابل نفسه أو يكون في خطية كبيرة مسيطرة وعشرات السنين ملهاش دو نقوم ونقع ونقوم ونقع ومفيش فايدة لما تبقى خطية شديدة متكررة سنوات طويلة بتخلي الواحد فتيلة مدخنة يعني باصص لنفسه انه كل الناس منورة إلا هو تصوروا شمعة مثلا 30 40 شمعة منورة وشمعة تانية يدوب في شوية دخان خفيف طالع منها كما فيش نور خالص فيبقى عنده إحساس بصغر النفس أو إحساس بالدونية أول مبدأ اقبل نفسك وافتكر القاعدة دي أن عند ربنا الموقف مختلف يمكن الناس نفسهم مش قابلينك ويمكن أنت مش طايق نفسك بس ربنا قبلك الله يقبلنا بالرغم من حط اي حاجة كمل انت اكمل روحوا كده اكتبوا السطر ده وحطوا جنبها قصص وروايات الله يقبلنا بالرغم من اقعد بقى احكي حكايتك كلها بالرغم ان انا ياما ضايقت والرغم ان انا بوظت الدنيا وبالرغم ان انا مش نافع في صلاة والرغم ان انا بس خلي الحتة الاولانية ثابتة الله يقبلنا ما بيغيرش الحتة دي لأنه فتيلة مدخنة لا يطفئ قصبة مردودة لا يقصف هو نظامه كده من يقبل إلي بدون شروط لا أخرجه خارجا طب ده جاي لك حافي جاي لك ريحته خنازير ده جاي لك قتل قتيل ده جاي لك وقد أنكرك ده جاي لك وهو كذاب طول عمره ده جاي لك ومش عارف يوعدك انه مش هيرجع للشر لا اخرجه خارجا اذا كان ربنا بيقبلك بالرغم من عيوبك خطاياك ماضيك جهلك اقبل نفسك لما يجي الشيطان يقول لك ده منظر بني ادم قول له ربنا عاجبه ربنا قابل انا انا شخصيا معاك انا مش مش شايف انه منظر بني ادم ولا منظر خادم ولا إنما هو عجب هو فتيلة مدخنة لا يطفئ ففي الأول اقبل نفسك ما تستسلمش لرفضك لنفسك لأن الشعور ده حيلة من حيل الشيطان لأن ربنا قال تحب قريبك كنفسك يعني حب نفسك حب نفسك بداية اقبلها هو اللي بيحب واحد بيقبله طب على الأقل اقبل نفسك لأنك لو ما قبلتش نفسك مش هتخلص نفسك مش هتوصلها للمسيح تاني فكرة كمان الله يعمل بينا من أجل الآخرين قد تكون فتيلة مدخنة ومش نافع في حاجة خالص في نظر نفسك وربنا يعمل منك حاجة شاول الطرسوسي ده في نظر الناس كلها بالنسبة للمسيحيين العاقلين ده قلته أحسن قلته في الدنيا أحسن يريح يعني لو ربنا خده يبقى عمل معروف لكن ايه رأيك ان ربنا ما هو ممكن ياخده بس مش بس قبله ده هيشتغل بيه كمان ويطلع منه ايه ملايين وملايين من القديسين طب ازاي يا رب ده ربنا فازاي واحد يبقى عنده خطأ واضح وعيب واضح وماضي مؤذي وضعيف في بيته وملخبط الدنيا وهو نفسه مش طايق نفسه وربنا يشتغل بيه ده نظام ربنا فتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يظهر الحق يعني ممكن ينورها في وقت إذا ربنا بيشتغل بينا مش عشان أنت كويس انسوا القاعدة دي ربنا لما بيشتغل بينا مش لأننا كويسين خالص ملهاش علاقة ربنا بيشتغل بينا عشان الناس اللي بيحبهم ربنا بيشتغل بينا لأنه بيحبنا بالرغم من أي حاجة لو ما كناش أقوياء يشتغل بينا هو غاوي ضعفاء غاوي الكسر غاوي المرزول غاوي اللي ملوش لازمة غاوي الفاشل هو غاوي اللي يشتغل مع الفئة دي لو ما كناش علماء ده يعز الحتة دي قوي الجاهل ده يدخل دماغ ربنا كده يقول له بس انت اكتر واحد تنفع لانك انت ما بتفهمش بس فنعمل بيك شغل مع مع العلماء اخفيت عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال تاني نقطة مهمة ما تقصفش نفسك أو ما تطفيش نفسك إذا كان ربنا لا يقصف قصبة مردودة ولا يطفئ فتيلة مدخنة تيجي أنت تقصف روحك يعني إيه واحد يقصف روحه ساعات الواحد يكمل على نفسه يعني كويس الظروف ملخبطة والناس عمالة تقول لك أنت وحش ومش نافع ما تكملش أنت على روحك وتغني الأغنية دي دي أغنية وحشة تقعد تقول أنا فعلا مش نافع أنا فاشل أنا ملياش لازمة أنا يا رب أموت يا الله طب أنت مقصوف لوحدك ما تكملش على نفسك إذا افتكر أن ربنا قبلك وافتكر أن أنت اللي بتكلم اللي على روحك لو مشيت في السكة دي دي سكة غلط لا تقل في نفسك أبدا أنا منفعش زي ما ربنا يسوع ظهر لأرمية قال له لا تقل أني ولد اوعى تقول كده ولد هنا بمعناه أنا عيل ما ينفعش قال له مم اوعى تقول كده إياك تقول كده طب ما هو كان صغير في السن قال له اه بس أنا معاك يعني إيه تقول أنا عيل عيل إيه وأنا رحت فين طيب إلى كل من أرسلك تذهب والكلام الذي أضع في فمك تقول فلا تقل أني ولد لا تقل إني فاشل لا تقل مفيش فايدة لا تقل إن ملياش لازمة لا مين عارف ربنا يعمل بيك حاجة كبيرة لا تبالغ في تصوير ضعفك ما تقعدش تكتر في الكلام لأن في واحد يقعد كده إيه يبالغ مع نفسه في مبالغات طب ليه بتعمل في روحك كده إذا كان ربنا نفسه ما بيطفكش تطفي روحك إذا كان ربنا قبلك وبيحبك شجع نفسك شجع نفسك بنمرة واحد اللي هي ايه ربنا بيحبني ربنا قابلني ربنا اشتغل بالاشكال دي بالامثال اللي زيي فيبقى يعني مش غريب اشتغل بيا ثلاثة صدق في النعمة صدق في المعجزة صدق ان ربنا ده بتاع معجزات بتاع من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق ما تستقلوش بربنا ربنا ما يحبش يعمل الخطوة العادية بالذات اليومين دول احنا دايما ايه بنستقرئ الاحداث ونقول بس هي ايه بدل ما تحدف شمال تحدف يمين ربنا مش بتاع الحسابات الايه المتفائلة لا لا الموضوع اكبر من كده يعني تصوروا موسى واقف قدام البحر وبعدين ايه واحد بيقول له عارف بس لو الفراعنه دول ما خدوش بالهم احنا واقفين فين وعدوا الحته دي ومشوا كان يبقى حل جميل اه بس ده حل ايه متوقع بتفاؤل بس ربنا ما اشتغلش كده ربنا يشتغل بمعجزه ربنا يجيب الفراعنه لغايه عندك والبحر قصادك ويعقدها خالص عشان يتشق البحر وربنا قليل انما لو قلت يا الحمد لله الفراعنه عدوا ما خدوش بالهم ان احنا في الحته دي ده يبقى كلام المنطق المتفائل ما هو في منطق متفائل وفي منطق متشائم ربنا لا في ده ولا في ده ربنا فوق المنطق فوق العقل فوق الحسابات فانت حتى لو قلت ما انا بافضل توقعات بالكتير انفع خادم اوزع ورق في الكنيسه يعني اكتر دور اعرف اعمله ده ده منطقك والمتفائل كمان لكن استنى بالنسبة لربنا ممكن يعمل منك حاجة تاني خالص فصدق أن ربنا قادر يشتغل ويعمل معجزات والمعجزة مش بالضرورة واحد مريض يخف لا واحد ما ينفعش ينفع دي معجزة ودي بتحصل معانا كلنا واحد فتيلة مدخنة يبقى منارة بعد كده يبقى ادي المعجزة هنا واحد قصبة مردودة شخص لا قيمة له يبقى عمود نور في الآخر ده شغل ربنا لما يقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل يقول بكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي كي تحل علي قوة المسيح افتخر انك فتيلة مدخنة افتخر انك عود يابس افتخر انك قصبة مردودة افتخر انك لا تصلح لشيء افتخر بيها يعني ما تقولهاش وانت خجلان من روحك قولها وانت فرحان بروحك عشان بتقول ايه اصل هو ما بيختارش غير النوع ده فانا فرحان ان انا عجزت ومش نافع في حاجة لان هو غاوي النوع ده انا فرحان اني مريض ومش ملياش لازمة لان هو غاوي النوع ده انا فرحان اني مش عارف اصلي خالص بس هو غاوي النوع ده انا فرحان ان خطيتي ملازماني مع كل السنين دي بس هو برضه بيحب النوع ده فانا افتخر في ضعفاتي كي تحل علي قوة المسيح نمرة أربعة إذا تعودت تقبل نفسك وما تكسرش نفسك ما تكملش على نفسك وتؤمن بقدرة الله أنه يشتغل بيك ويعمل المعجزة اقبل أخوك اقبل الآخر كما هو اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا بدون شروط لمجد الله نفسنا نتعود نقبل بعض من غير شروط مفيش داعي نقول ممنوع حد يدخل الكنيسة إلا مش دي طريقة المسيح ممنوع حد يخدم إلا ما عندوش إلا ربنا جاب ناس من الشارع وعملهم رسل قديسين وجاب واحد عدو زي شاول الطرسوسي وعمله قديس لا مفيش عندنا شروط في في القبول أي قبول في أي مدرسة أو في أي كلية في أي معهد في أي بلد في فيزا وفيه شروط إلا عند ربنا ربنا ما عندوش شروط اللي يجي يجي زي ما هو يجي زي ما هو بس يجي يوم ما حكى لنا حكاية المدعوين قال لهم اطلعوا في الحواري هاتوا لي الشحاتين ايه الشروط بتاعتك مفيش شروط ستات ينفع ينفع عيال ينفع شيوخ ينفع عريانين ينفع مقطعين ينفع حتى ابتدى يذكر في القصة جابوا له الجدع والعرج وال يعني عاهات من الشوارع ودخلوهم الحفل وقبلهم كلهم ما عدا اللي مرضاش يلبس لبس العرس اللي على الباب ده اللي طالع فيها ده ده اللي ما دخلش اذا هنا اقبل الناس اذا كان ربنا قبلك ما تقولش شخص ما ينفعش ابدا ما تركزش على عيوب الناس ركز على ما قد يأتي من وراء الناس وانت بتتعامل اتعامل دايما من منطلق مش عيبه ايه يجي منه ايه فرق كبير قوي ربنا يسوع دايما باصص لنا مش في عيوبنا لو بصلنا في عيوبنا وهو قدوس ما فيهوش حاجه غلط مش هيستحمل مش ممكن لان هو طبعا انقى من اي ملاك وانسان لكن هو بيبص لنا من زاوية تانية يجي منهم ايه نطلع منهم حاجة كويسة ازاي استعير عيون المسيح يعني حاول تبص للناس بعينين المسيح المسيح عينيك كلها رحمة كلها حب كلها شفقة بيشوف حتى في أصعب الناس أمل وحتى لو شد على الناس بيشد لأنه بيحبهم وعاوز يطلع الحتة الكويسة اللي جواهم شجع صغار النفوس إذا كان موضوعنا فتيلة مدخنة لا يطفئ تعالوا نتعلم نشجع صغار النفوس كل من تجدوه فتيلة مدخنة يعني مفيش, مفيش أي بصيص نور فيه أنت محتاج تشجيع مكثف مش محتاج أنك تطفيه وتكمل عليه لا محتاج تشجيع زي ما ربنا بيشجعنا بآيات كتير وبوعود كتير وبطبطبة كتير وبيحتملنا ونيجي كل اعتراف ناخد حل وغفران وكأن اللي, ما اللي كان مكانه ايه الطيبة دي كلها طب ما هو هو كده طب ما تعمل انت كده مع الناس ما تشجع الكل شجع ولادك وشجع جيرانك وشجع اصحابك وشجع اللي بيخدموا معاك ما كله مكسر كله قصبة مردودة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع التشجيع طبعا له أشكال كتيرة أهمها الحب كمان المشاركة اشركوا معاك بالتشجيع لأنك لما تقول له تعالى ساعدني معناه أنه له قيمة معناه أنه قصبة مردودة بس ينفع إيه يسند حاجة يسند عارفين زلطة صغيرة ساعات تبقى حاجة كبيرة مايلة لكن الزلطة دي لما تتحشر تعدل المايل أهو ساعات يبقى في واحد لا مؤاخذة زي الزلطة الصغيرة كده وجوده يعدل مبنى كبير أو حاجة ضخمة من غير الزلطة دي الدنيا كانت تقع طب يا سيدي اعتبر نفسك زلطة أو اعتبر أخوك اللي أنت شايفه قليل ده الزلطة الصغيرة دي اللي ممكن توزن وتظبط حاجة كبيرة كمان ركز دايما على اللي هو يقدر عليه مش اللي ما يقدرش عليه يعني قدامك شخص ما تعودش يصلي ما تقعدش بقى تفعص فيه وتقول له لازم تصلي عشرين مزمور وتصلي طب ما هو مش عارف مش قادر حاول وما نفعش كتير مش هنقول له ما تحاولش بس ما تقعدش تذله بانك تلح في حاجه وهو غير قادر عليها شوف له حاجه تاني كويسه يعملها طب يقرا خلاص يقرا كويس احسن من بلاش يقول صلاه يسوع كويس يخدم اهلا وسهلا يعمل اي حاجه مع ربنا كويس اتعود تفوض وتتابع يعني ايه ادي مسؤوليه للي قصادك كل ما تدي مسؤوليه تحسسه انه مهم وانه يجي منه شوفوا لما المسيح يقول لمتى تعالى ورايا وبطرس تعالى شغالك صياد ناس انا محتاجك ده المسيح قال لا مؤاخذه يعني ما حدش ياخدها على يعني بزعل قال لو قالوا لكم بتعملوا ايه قولوا ربنا محتاج الحمار ايه رايكم ربنا محتاج الحمار فيعني حصل ايه مش فعلا كده لما كانوا بيفكوا بيفكوا الاتان والجحش وده مش بتاعهم فجم اصحاب الاتان يقولوا لهم بتعملوا ايه هيسرقوا يعني قال الرب محتاج اليهما فسابوهم طب إذا كان ربنا لم يخجل أن يعبر عن احتياجه لأتان وجحش ما حصلش حاجة نمرة ستة ثق في عمل النعمة في الآخر زي ما قلنا نمرة ثلاثة صدق إن ربنا قادر يغير ويشتغل بيك بالرغم من كل ضعفاتك صدق إن ممكن يعمل كده مع الناس ممكن خادم يبقى فيه عيب كبير قوي وربنا يعمل بيه حاجة كبيرة ممكن أو ممكن دي طريقة ربنا طالما هو بيجاهد ومش عارف يغير عيبه يبقى فتيلة مدخن لسه ضعيف معلش بس هو ربنا عارف يشتغل بيه على كده صدق انه المعجزة ما وقفتش شغالة كل يوم مع الناس فآمن بالتغيير وتوقع التغيير في الناس توقعه ما تستبعدوش انتظر انك تشوف قدامك ناس غير ما توقعتهم غير ما شفتهم اول مرة كمان صلي للناس كتير صلي للي انت بتحبهم وبتخدمهم عشان يتغيروا القديس بولس قال حكمة جميلة قال المسيح اختارني مش لاني كويس لاني اوحش واحد في الدنيا عشان يوري الناس كلها انه قادر يغير يظهر فيا يسوع المسيح انا اولا كل انات مثالا للعتيدين فانت لما تنجح في خدمة قول ما هو ربنا عاوز يقول للناس اهو اوحش واحد تتوقعوه طالع منه حاجة كويسة عشان ما حدش يقول ما ينفعش اخر نقطة اقبل الكل ما ترفضش حد كقاعدة عامة كده لا ترفض احدا اقبل الكل زي ما ربنا قابل الكل كل اللي يجي لك اقبله على كل المواقف اقبله بحكمة وحطه في مكانه لكن توقع منه دايما خير وده خطأ مننا يا أحبائي إن إحنا ساعات ما بنعرفش نشوف المكان المناسب للشخص المناسب لكن ممكن يبقى شخص متأخر عننا كتير النهاردة في العلم أو في الإنسانية العادية لقوا مكان للي عندهم احتياجات خاصة ذهنية اللي هم يعني كانوا يتقال عليهم متخلفين وأصبح منهم ناس منتجين وأصبح منهم ناس فنانين وأصبح منهم ناس مؤثرين على البشرية كلها ليه لأن عرفوا يلاقوا لهم المكان والدور المناسب اللي يناسب احتياجاته يا سيدي اعتبر نفسك متخلف روحي وقول ربنا هيقبلني واللي قدامك ايه متخلف روحيا برضه ربنا عارف يستغل يطلع منه حاجة بس عاوزين نشوف له الدور المناسب بتاعه نختم بالقاعدة بتاعت كل ما يعطيني الآب إلي يقبل ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا لإلهنا كل مجد وكرام الأبد أمين